مش خاص بيهم لكن صدقوني احنا الفريسيين دول ومش خاص بالرئاسات الدينية لكن خاص بكل واحد فينا والعجيب ان زي ما المسيح نطق بثمان تتويبات نطق ايضا بثمان ويلات نطق بثمان ويلات كلمة ويل ويل باليونانية مش بتاعنا كلمة الويل اللي في ذهننا لكن هي الترجمة الدقيقة بتاعتها وأسفاه أو له في عليك تحمل معنى الإيه؟ مش الغضب فقط لكن تحمل معنى الغضب والحزن السيد المسيح كان حزين جدا مش غاضب لانه بيكره لكن غاضب لانه حزين على الناس دهيت انه بيحبها ازاي بيتوهموا ان هم اصحاب السماء واصحاب الملكوت بينما هم ابناء جهنم والمشكلة انهم مش دريانين مش دريانين عشان كده كان حزين جدا وحاول مرات كثيرة انه ينبههم لهذا الموضوع كأن المسيح بيرفع حزن او مرثاه على النفوس اللي بتهلك وهي مش اخدة بالها فنطق بالويلات الثمانية دهيت وبس مش الويلات دي تبقى حاجة خطيرة لان المسيح هو اللي نطقها والمسيح صاحب سلطان مطلق يعني لما يقول ويل لواحد تبقى فعلا ويل ولكن صعوبتها في انها طلعت من شخص المسيح المشهور باللطف والرقة والحنان والوداعة هو جه عشان يبارك ويحب ان يبارك فلما ينطق بالنور معنى كده ان في امر ايه صعب جدا وخطير جدا عشان كده دي خطورتها انها اتقالت من شخص المسيح اللطيف هناك سبب قوي خلاه نطق بيها قرر لهم مرات كتيرة كلمة المراؤون المراؤون اللي هم الممثلين او الذي يجيد تمثيل الدور فهم كانوا بيمثلوا دور شخص اخر ما هواش في شخصهم فأول حاجة يقول لهم ويل لكم أيها الكتبة الفريسون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلوا ولا تدعوا الداخلين يدخلون اول ويل للانسان اللي بيعطل نفسه وبيعطل الاخرين عن ملكوت السماوات اللي بيقفل ملكوت السماوات قدام نفسه قدام الاخرين الانسان اللي بيقاوم الملكوت في حياته وفي حياة الناس التانية سواء اللي بيخدعهم بيعثرهم بيغشهم سواء اللي بيبعدهم عن الحق الفريسيين دول لانهم عجبوا بانفسهم وكانوا بيحترموا نفسهم جدا ومعجبين بذواتهم جدا ما قدروش يتوبوا لا في كرازة يوحنا المعمدان ولا في عمل الايه المسيح يعني الختاه والزنا والجنديين راحوا تابوا قدام يوحنا بينما الفريسيين رفضوا ان هم ايه اصل هيتوبوا ليه اذا كانوا حاسين ان هم كويسين ودول مش تمثيل بس على الناس لا دول كمان مقتنعين ان هم كويسين انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى احد عشان كده يمكن يتوبوا ده يمكن يتقدموا في تذلل فينالوا نجاه وقف الفريسي اشكرك انا كويس جدا 100% مفيش حاجه ناقصاني مش مقصر في حاجه بل انا كمان ليا فضل عليك يا رب ان انا بديك كل حاجه ويل لكم أيها الكتبة الفلسون المقراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون ديون أعظم تاني حاجة أن كان ليهم سورة التقوى بيطولوا في الصلوات لكن سورة التقوى دي كانت ستار علشان يشبعوا أطماعهم وشهواتهم واحد بيجي الكنيسة مش علشان ربنا لكن عشان يشبع شهوته او رغبته او نظره او او او حاجات كتيرة جدا دي صورة التقوى لكن حتى التقوى دي ستار عشان يحقق نفسه نتيجة التقوى بتاعتهم الارامل كانوا بيروحوا لهم علشان يحفظوا لهم حقوقهم يدافعوا عنهم صورة التقوى وهم استغلوا الفرصة دي ياكلوا بيوت الايه الارامل التقوى بتاعتهم وكان ممكن يبرر نفسه خالص اه ما اصل انا اللي بحرسها انا اللي بدافع لها عن حقوقها من حقي اخد من ايه من حقوقها بالرغم ان زي ما انتم عارفين في العهد القديم الله من ضمن الصور اللي ظهر فيها واعلنها انه قاضي الارامل لان الارمله دي ضعيفه ومسكينه مفيهاش حد فهنا المسيح بيحذر بان يكون في عباده ولكن من خلال العباده دي نظلم الاخرين نظلم الاخرين لعلة تطيلون صلواتكم يقفوا يطولوا بالثلاث ساعات في الصلاة مش لانهم بيحبوا الصلاة او لانهم بيكلموا ربنا لان الصلاة دي طويلة بتديهم كرامة ومجد واحترام بتجيب زباين اكتر بياخدوا فلوس ايه اكتر زي مثلا يعني في الكنيسة الصلاة ما تطولش الا اذا كان في سميعة تلاقي الشماس عمال يلحن ويمد في صوته وينغم ويطول ويصلي مش لانه بيحب الصلاة لانه بيعرض ايه صوته وبيعرض تقواه والكاهن بردك اللي يقعد ينغم ويسمع في الناس طب هاتوا الناس دي لما يبقاش في حد في الكنيسه والكنيسه فاضيه هتصلي بنفس اللحم الطويل اذا ما كانش فيه سميعه انت نفسك والخدام لما تقف في مخدعك وقافل عليك بابك ومحدش معاك بتطول وبتنغم وانتي لما بتكوني عايزة حاجة او ان الناس تعجب بيكي تقفي ساعة قدام سورة العذراء وساعة قدام الهيكل في صلاة لان في ناس باصين عليا كل واحد لعلة تطيلون صلواتكم لعلة عن سبب مش لانكم بتحبوا الصلاة تشوفوا حدث مواقف عجيبة جدا حتى في الكتاب المقدس عارفين نابوت اليزرعيلي مين نابوت اليزرعيلي ده اللي اخاب قتله يقول اخاب ده اللي كل شر نادى بصوم نادى بصوم قبل ما يصدر قرار ان نابوت جدف نادى بصوم صوم الناس ليه مظهر التقوى صوم لكن لعلة مش لانه بيحب الصوم عشان يصدر حكم موت على مين على نابوت وياخد الحقل بتاعه ابشالوم ابن داوود عارفين قتل امنون ازاي اللي زنى مع اخته راح قال لداوود انا عندي نذر وعايز اوفيه سورة ايه تقوى هيوفي النذر اديني اخواتي عشان يحتفلوا معايا وانا بوفي الايه النذر هناك اخد امنون ايه وقت لعلة تطيلون صلواتكم عشان كده ربنا بيحذر ان الناس اللي بتاخد العباده او بتاخد التدين شكل ما هواش هدف الله لكن لكي ما تصل الى اغراض اخرى وشهوات واطماع ولهم لكم دينون ايه عهدا وكان حتى الدينون فيها درجات فيها مستويات في واحد هتبقى دينونته اعظم من ايه من غيره وإن لكم أيها الكتبة الفيسون المرائون أنكم تطوفون البحر والبر ولو كانت الطيارات موجودة كان قال كمان والايه والجو ليه لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا ايه حكاية الدخلاء دول اليهود بالرغم انه كان شعب الله المختار المميز الا انهم كانوا بيبشروا بيبشروا الناس الامم فكان في طائفتين من الناس الأمميين اللي سمعوا إن في إله واحد إله اليهود وإن الإله ده ليه ناموس أدبي في كذا وكذا وكذا اقتنعوا بيه وصدقوه زي كرنيليوس كان بيصلي لمين؟ لإله اليهود برغم إن هو كان أممي وربنا قال له صلواتك وإيه؟ وصدقاتك صعبة دول كانوا بيسميهم خائفي الله وفي ناس تانية من الأمم مش بس اقتنعت بالناموس الأدبي لكن كمان خدت الناموس الطقسي فاختتنت عمل فريضة الايه الختان دول سموهم اليهود الدخلاء ما كانوش اصلا يهود كانوا اصلا من يوم من الامم لكن امنوا واختتنوا فصاروا يهود ايه دخلاء شوف بقى كان الفريسي ده يطوف البر والبحر عشان يجيب واحد ايه بخيل ولما يجيبه يحوله ابن لمين لجهنم مضاعفا الله طب انت زعلان ليه يا رب دول بيجيبوا لك ناس لا دول بيجيبوا الدخلاء مش عشان ربنا مش لانهم عايزين يوصلوهم لله لكن بيجيبوا الدخلاء علشان الربطة او الطائفة بتاعتهم تزيد في العدد علشان يتبعوهم وهم ابناء جهنم اولادهم كمان او اللي جابوهم دول يبقوا ايه ابناء جهنم مضاعفا عشان كده التعصب كان عايز يجيب ناس لكي ما يصيروا اتباع معاه مش من اجل الله عشان كده ظهر فكر التعصب وفكر الشكلية في حياة اليهود اللي جايين دخلاء كان كل واحد يعلم يطلع اللي بيتعلم منه ألعن منه يعني عارفين مين اللي علم بولس الفريسية مين غملائيل معلم الناموس غملائيل ده لما ترجعوا تقروا حياته كان راجل طيب جدا لدرجة ان هم لما جم اتهموا التلاميذ قال لهم ما يصحش ان احنا نحكم على ناس ما ايه ما سمعناش منهم لكن طلع من تحت ايديه بولس عمال يجر ويحط في السجن ويضرب عنيف جدا اعنف من معلمه لانه اتربى على التعصب والشكليه فعشان كده نبههم وقال لهم انتوا فاكرين نفسكم انكم ورثه ملكوت وورثه سماء بينما انتوا في واقع الامر ابناء جهنم وعلى فكره يرتبط الشكليه بالتعصب بالعنف حتى تشوفوا في الجماعات الارهابية اللي ظاهرة دلوقتي تلاقوا ان كل حياتهم شكليات نتيجة تعصبهم يلجأوا الى الايه العنف ثلاث حاجات دول يرتبطوا بعضهم ببعض شكلية تعصب عنف ويقول لكم ايها القادة العنوان القائلين من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم وصح بقادة ولكن عميان هيقع كل اللي ماشيين ايه وراهم يكعبلوهم هم قالوا حاجة عجيبة قوي قالوا للناس وعلموا الناس كده لو حلفت بالهيكل ممكن ما تنفذش الحلفان ممكن تطنش يعني تتملص من الحلفان لكن لو حلفت بذهب الهيكل غصب عنك لازم توفي اللي ايه اللي انت حلفت بيه لو حلفت بالمذبح فاول مش بقول لكم كانوا بيتمسكوا بالشريعه لكن كانوا بيجدوا لنفسهم ايه اعذار يهربوا لكن لو حلفت بالقربان اللي على المذبح غصب عنك تعمله فالمسيح العجيبه هو اللي بيقدس الذهب ايه الهيكل واللي بيقدس القربان المذبح فيبقى ازاي الهيكل لا شيء والمذبح لا شيء والذهب هو الشيء والقربان هو الايه الشيء اه لان هم كانوا بيطلبوا منافعهم الشخصية كان هدفهم حاجة من ورا الحاجات دي ان عايزين يقولوا للناس ان الذهب ده حاجة ايه مهمة جدا جدا فلازم يجي خزانة الهيكل والقربان ده شيء مهم جدا جدا لازم تجيبه الهيكل ليه لان كل ده في الاخر هيقول ايه ليهم هم السلطة الدينية المتحكمة عايزين الذهب وعايزين القربان بينما في واقع الامر ان اللي بيقدس الذهب هو الهيكل مش مهم فوت اللي بيقدس كل حاجة هو الهيكل والمذبح لكن بيحكموا على الامور ان كانت خطية او مش خطية على حسب اهوائهم او مزاجهم حسب مصلحتهم ومنفعتهم عشان كده المسيح بيقول خليك واضح في اقسامك وفي تعهداتك وفي كلامك تحلف بالسماء يبقى انت حلفت بربنا تحلف بالهيكل حلفت بالساكن ايه فيه اذا اقسمت باي شيء فهو لله ما تعيش بحسب مزاجك اهوائهم دي بتبقى تثمر اكتر في حاجه ثانيه لولا لكم ايها الكتب يا الفرسون رأينا انكم تعششون- تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم اثقل الناموس الحق والرحمه والايمان الشبت والنعناع والكمون دي نباتات ما كانتش بتتزرع في الغيط لكن كانوا بيزرعوها في احواض صغيره في المنازل لان الحاجات دي بتعزين منها بكميات ايه قليله قليله جدا يعني فعشرها كمان ايه بالتالي قليل وما يسويش حاجه فكانوا هم بقى الفريسيين يعملوا ايه يدققوا في زرعه الايه الشبت والنعناع والكمون يطلعوا عشرها بالظبط ويدوها لربنا لانها تافهه لانها ما تسويش شيء لكن في الحاجات الكبيره اثقال الناموس الحق والرحمه والايمان ما يشهوش الحقيقه ده بيمثلنا احنا اللي بندقق في الامور الصغيره لكن نتغاضى عن الامور الصعبه الكبيره بنختار ما يوافق مزاجنا اللي ما بيكلفناش ونديه لربنا اه ممكن اصلي كلمه ممكن يعني ان انا ادفع من فلوسي طالما انا معايا مبلغ كويس ممكن يعني ان انا امشي الموضوع ده اجي احضر اجتماع لكن تيجي في حته تقيله اقف بالظبط زي هيرودس كان يسمع يوحنا ويتبسط جدا ويعمل اللي بيقوله مين يوحنا طول ما هي حاجات صغيرة لكن لحد ما جاله يوحنا لا يحل لك حاجة كبيرة بقى انك تأخذ هيرودية عمل ايه في يوحنا موته ده اللي احنا بنعمله ممكن نطوع ربنا في التفاهات اللي ما بتكلفناش ممكن نبقى مدققين جدا اصوم الاربع والجمعه بسمك ولا من غير سمك وايه راي الكنيسه وايه راي انبا فلان وايه راي ما اعرفش مين طب يا حبيبي قبل ما تتكلم عن الصوم بالسمك ولا من غير سمك انت موقفك ايه تجاه حقدك تجاه اخوك موقفك ايه تجاه ادانتك لاخوك ظلمك للاخر تجاه زناك ممكن واحد يبقى بيزني وجاي يعني مش حاسس بالزنا ويقول اصل انا العشور بتاعتي جدا دفعتها بالكامل بالمليم نيجي في التافهه ممكن نعملها او في مزاجنا لكن في الكبيره ونقف عشان كده يقول لهم انتوا بتعشروا الحاجات الرخيصه الحاجات التافهه اللي ما بتكلفكوش شيء لكن تركت الحق الحق اللي هو ايه الصح تركت انك تعمل كل حاجة صح مع نفسك انك تحترم نفسك بانك تعمل كل ما هو صح تركت الرحمة تفاعلك مع الاخر ما بترحمش اخوك تركت الايمان تفاعلك مع الله انك لازم تؤمن بالله فسبب الناموس كله اللي هو الثلاث كلمات انك تعمل صح مع نفسك انك تعمل رحمة مع الاخر انك تثبت بالايمان مع الهك وعمال تعشر النعناع والشبت والكمون واللطيف ان ربنا قال لهم كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا ايه تلك اذا كنت عايز حياة التدقيق فحياة التدقيق مطلوبة ما قالهمش ما تعشروش النعناع لكن قبل ما تهتم بالتوافه عيش الحق والرحمة والإيمان وبعدين ويل لكم أيها الكفر والفريسيين المرائون لأنكم تصفون عن البعوضة وتبلعون الإيه؟ الجمل أصل البعوضة كانت من ضمن الحشرات النجسة فما كانش يحب انه يبلع البعوضة بتقع مثلا في كأس الخمر او في كأس المية كان يصفي عشان يضمن ان اللي بيشربه ده ايه شيء نقي فيهتم جدا يدور على البعوضة لكن عنده استعداد انه يبلع الجمل يبلعه بحاله بالرغم ايضا ان الجمل من الحيوانات الايه النجسة البعوضة والجمل من الحيوانات النجسة اصلا شربت بق ميه قبل ما اتناول طب ما انت زبالة جمل قبل ما تتناول جيت على البعوضه يعني ومسكت الجبل ده وبلعته زي أساء الكهنة ما عملوا مع السيد المسيح ويهوذا عشان اتفقوا مع يهوذا يهوذا سلمهم ب 30 من ايه؟ من الفضة فبعد ما يهوذا ندم راح مرجع لهم الايه؟ تليفون من كتب يكون فاضل ما تسويش حاجه قالوا لا لا لا لا لا ما ندخلهاش الخدمه دي حرام صفوا البعوضة تلاتين من الفضة دي تعبتهم أيضا نوريا وبلعوا جمل موتوا مين؟ المسيح تصرف الإنسان عايز يعني يبرر ضميره اه ده أنا بدق في الهفيات في, اله... في الحاجات الهيفة والتفاهات بينما أنا ببلع مصايب المسيح ما وبخهمش لانهم صفوا البعوضة قال لهم صفوا البعوضة لكن وبخهم لان هم بلعوا الايه الجمل عايز تصفي البعوضة اه يقول لك خليك مدقق وكل حاجة لكن التدقيق ما يبقاش بالعكس تمسك البعوضة وتملع الجمل عشان كده مهما كانت الخطية فالخطية هي خطية سواء صغرت او ان كبرت وإن لكم أيها الكتبة الفريسيين المراؤون لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة كده المسيح يعلم الإنسان اللي ليه مظهر دون جوهر شبهها بحاجتين الكاس ينظفوها أي من بره لكن من جوه ما يهتموش بيها بينما المفروض اللي جوه هو الايه الاهم الصحفة اللي هي الطبق ينضفوا الطبق من بره لكن من جوه اللي هيتحط فيه الاكل مش مهم ليك مظهر من بره دون جوهر ليك شكل ممارسات وتيجي الكنيسة وشكلك حلو ونشيط لكن من جوه مفيش جوهر ده مش بس مفيش جوهر ده لهم حاجة صعبة أوي مملوءة اختطافا ودعارة مليانة اه لو كانت نفسي مليانة اختطافا عارفين اختطافا يعني ايه عايز التف الخطية هي لهف زي ما بيقول لها في ارميا ليس قلبك الا على خطفك عايز اخطف الشهوة عايز اخد الفرصة اتلذذ بالشهوة او بالخطية قبل ما تفلت مني عايز اخطفها الخطية خطفة لان حاجة مش ليا سرقة مليانة اختطافا يقعد الانسان يرتب ويخطط علشان يعمل الخطية ويلقى في الخطية وبعد ما يلهاش يقول ده كويس ده مواد جدع كتك شبههم بالقبور المبيضة وزي ما انتم عارفين انه كان زمان يعملوا القبور باللون الابيض ويحطوا رخام ابيض ليه؟ عشان الميت ده نجاسة فكان لازم تبقى بيضة عشان بالليل في الضلمة تبان محدش يخبط فيها فيتنجس وكانوا يعظموا في القبور دي ويزينوا في القبور دي ويجملوا فيها جدا لكن يقول لهم في الآخر القبور دي مليانة إيه؟ نجاسة وعظام أموات واحد شكله معرفش إيه ومركزه إيه وعربيته إيه وعنده كام وعنده إيه وبيعمل إيه لكن مليان من جوه نجاسة وعظم أموات بيقول كمان تعبير لطيف قوي مش بس مملوء اختطاف ودعارة دعارة يعني عربدة يعني عارفين لو الواحد كده ساب نفسه على حريتها وادى لنفسه يعمل كل حاجة هيعربد مليان عربدة انه مليان وحش بيقولون مشحونين اثما ورياء واحد مشحون بالخطية بالرغم ان كان لهم سورة التقوى وسورة التدين عشان كده بيقول له ايها الفريس الاعمى اللي انت ما انت شايف نقي اولا داخل الكأس والصحفة ما قالوش نقي فقط جوه لكن قال له نقي ايه اولا حينئذ لو نقيت الداخل الخارج هيتنقى عشان كده بيقول له اذا نقيت الداخل لكي يكون خارجها ايضا نقيا اذا نقيت حياتك من جوه اذا فضيت فرغت شحنة الاثم والرياء والاختطاف والدعارة هيبقى منظرك من بره كويس هيبقى منظرك من بره كويس اذا اهتميت بحياتك الداخلية بدل ما تقف قدام المراية نص ساعة تشرح تسرح في شعرك تحط مكياج وتجمل في نفسك عشان تبقى جميل في نظرك وفي نظر الاخرين وانت من جوه وانا من جوه مليان رياء ومليان دعارة ومليان عربدة ومليان كراهية ومليان حقد ومليان شهوات وانحلال ربنا بيقول لي نقي من جوه الاول حينئذ من بره يكون مقيم ويكون مقبول ويكون مقبول سبع ويلات لحد دلوقتي المسيح قالها لهم تبقى اليوم الثاني اللي هيتكلم عنه نبقى نكمله المره الجايه ان شاء الله بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل انجيلنا من متى اصحاح 23 من عدد 29 متى 23 29 وإذن لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتبينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما شركناهم في دم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال أبائكم أيها الحياة أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم وذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة لكي يأتي عليكم كل دم ذكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمسبح الحق أقول لكم أن هذا كله يأتي على هذا الجيل يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا وإذا بيتكم يترك لكم خرابا لأني أقول لكم أنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا المبارك الآتي باسم الرب والمجد لله دائما أبدين آمين كنا ابتدينا نشوف الواجهة الأخيرة ما بين السيد المسيح وما بين الكتبة والكهنة والفريسيين وشفنا الويلات الثمانية اللي المسيح صلها عليهم من أجل المظهرية والرياء والكبرياء والخداع اللي الإنسان بيعيشه في تدينه وشفنا كلمة ويل قد إيه إن هي بتحمل حزن السيد المسيح وأسفه على النفس اللي ليها مظهر وليها منظر لكن ملهاش الجوهر وكان بيتكلم في آخر آية اتكلمنا عنها إن هم يشبهوا قبور مجودة لونها من بره جميل لكن من الداخل مليانة نجاسة وعظام أموات ومملوءة اختطاف وبعارة كان آخر حاجة السيد المسيح بيتكلم في الويل الثامن اللي وجهه للكتبة والفريسيين إن هم كانوا بيعملوا تصرف عجيب جدا كانوا بيبنوا مقابر الأنبياء والصديقين ويبينوها ويهتموا بيها في نفس الوقت اللي بيدوا فيه أسف وندم ويقولوا لو كنت أيام أبائنا اللي قتل الأنبياء واللي قتل الصديقين والأبرار ما كناش عملنا كده وما كناش شاركناهم في هذا العمل والعزيزة مثلا واحد زي هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم لما حس إن المسيح اتولد هيرودس ده كان عمل عمل حلو جدا غير إنه بنى الهيكل لليهود هيرودس ده بنى مقبرة جميلة جدا للملك داوود لأن كان عارف إن الملك داوود ده يعني ليه قومية او ان شعب اسرائيل بيحب جدا ولحد دلوقتي هم بيعتزوا بان داوود ملكهم فعشان يستميلوا اليهود بنى مقبرة لداوود الملك وزينها وخلاها حاجة فخمة جدا ورائعة لكن في نفس الوقت قتل أطفال بيت لحم لأن كان فيهم المسيح فكانوا بيعملوا تصرف عجيب ان ابائهم يقتلوا الانبياء زي اشعيا وزي ارميا وزي الانبياء اللي استشهدوا في العهد القديم كانوا يموتوهم وبعدين لما بعد ما يموتوهم يتندموا ان هم عملوا كده فيجي اولادهم يبنوا مقبره ليهم ويزينوها يقولوا لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في قتل الانبياء او في دم الانبياء فالمسيح قال لهم اذا ما انتوا بتشهدوا انكم ابناء قتلة الانبياء يعني بتعترفوا بانكم ابناء قتلة وان ابائكم قتلوا الانبياء اللي قبل كده وبعدين المسيح في نبرة من السخرية بيقول لهم فاكملوا او املأوا انتم مكيال ابائكم كملوا المكيال أبائكم عمالين يصبوا دم الأنبياء في المكيال ده هو طب كملوا أنتم هذا المكيال بأنكم هتقتلوا ابن الله أو الكأس تكمل بسفك دم ابن الله كانوا بيديهم الحل أو بيديهم التصريح ويقول لهم كملوا مكيال أبائكم وكأن خطايا الآباء ناقص تكمل بخطية قتل الأبناء لشخص السيد المسيح وكأن اليهود أو شعب إسرائيل في تصرفه في موضوع قتل الأنبياء اللي اتكلم عنهم بولس الرسول اللي نشروه واللي رجموه واللي بلدوه واللي واللي بأنواع من عذابات كثيرة عملوها للأنبياء دول كمان بيقولوا يا جارة لطيفة قوي بيقولوا ليكن هناك قديسين ليكن هنالك قديسين ليس هنا على الارض ولكن هناك يعني عايزين يبقى في قديسين لكن مش على الارض مش عايزين القديسين دول يعيشوا وسطيهم عايزين القديسين دول يبقوا فوق بعيد عنهم لأن القديسين دول كانوا بيبكتوهم وبيوبخوهم واحد زي أرميا يقعد يرثي ويبكت ويوبخ واحد زي أشعيا يفضل يفضح الشر اللي موجود جواهم هم عايزين قديسين لكن مش عندهم زينا برضك عايزين قديسين لكن مش بينا عايزين قديسين في السماء لكن مش عايزين قديسين يوبخونا بسيرتهم او بكلامهم مش عايزين حد يفضحنا اه كويس ان يبقى في قديسين لكن يبقوا ابعاد عنا وفي اوقات كتيرة جدا احنا بنكمل او بنعمل نفس العمل اللي عملوه هؤلاء اليهود او الكفر الفريسيين هم قالوا لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في دم الانبياء وزي ما احنا بنقول لو كنا عايشين في ايام المسيح ما كانش ممكن نعمل كده ما كانش ممكن نرفض المسيح او نسلم المسيح للموت ما كانش ممكن ان احنا نتصرف غلط ده لو الواحد شاف المسيح يا حياته تتغير ويمشي كويس بس يشوف المسيح لا هقول ان بردك حتى لو احنا كنا عايشين في ايام المسيح هتفضل نفس الخطية اللي بتعمي عينينا ونفس الشهوة ونفس الاختطاف ونفس الظلمة موجودة لأن المسيح بعد شوية بيوضح سبب ليه هم عملوا كده لما بكى على اورشليم لكن هو ده في واقع الامر ان هم بيقولوا يعني ان احنا لا بنحترم الانبياء والقديسين والصديقين ونزين قبورهم زي ما احنا بنعمل رحلات ونروح ونشوف ونزين لكن في واقع الامر ربنا بيترك كل واحد ليه فرصه لكي ما يتم ملء المكيال وهو قال لهم كملوا مكيال ابائكم ربنا بيدي فرصه للانسان حتى في الخطيه عشان يكمل ملء خطيته لما اتكلم مع ابونا ابراهيم عن الشعوب الوثنيه قال له انا هقابل الشعوب دي لكن مش دلوقتي لما اتكلم على الاموريين قال له لابراهيم لان ذنبهم ليس كاملا امامي الان يعني ربنا مطول باله لحد ما ذنب الانسان يكمل او يعني يملى المكيال للنهايه وبيكون ملء هذا المكيال في سفك دم المسيح فإن الإنسان بينهي المسيح من حياته أو بيسفك دم المسيح مش من أجل خلاصه ولكن تخلصا منه زي ما الناس دول عملوا املأوا أنتم مكيال أبائكم أيما الحياة أولاد الأفاعي ويمكن تشبيه لأول مرة نجد السيد المسيح في صعوبة إن هو يتكلم في لهجة قاسية ويشبه دول إنهم أولاد الأفاعي أولاد الحيات مش بس في المكر وفي الخبث لكن أيضا في الشر لأن الحية والأفعى صارت رمز للشيطان وهو قال لهم انتم ابوكم ابليس وشهوات ابوكم انتم تصنعون عشان كده يقول لهم لما قالوا له احنا احنا اولاد ابراهيم قال لهم لا انتم مش اولاد ابراهيم فقالوا لا احنا مش اولاد زنا قال لهم انتم اولاد ابليس وشهوات ابيكم تصنعون عشان كده انتم اولاد الخطيه اولاد الشر وبعدين بيسألهم سؤال كيف تهربون من بينونة جهنم إذا كنتم أولاد الحياة أولاد الأفاعي هتهربوا من البينونة إزاي؟ هو ممكن كانوا يهربوا من البينونة في حاجة واحدة بس في شخص المسيح لكن لأنهم هيرفضوا المسيح فملهمش هروب من البينونة من يؤمن بالابن ليست له دينونة وليست عليه دينونة ومن لا يؤمن بالابن فهو تحت الدينونة لأنه لم يؤمن بابن الله ويمكن أولاد الأفاعي عارفين حاجة بتحصل في الأفعى إنها لما تيجي تولد أطفالها الصغيرين بينبشوا بطنها بياكلوا بطن الأم عشان يخرجوا هيقعدوا ينقروا في بطن الام لحد ما يطلعوا والام تموت وهو ده اللي كانوا بيعملوه مع الانبياء الجيل الاولاني يموتوهم علشان هم يعيشوا يموتوا الصوت اللي بيبكت واللي يوبخ من اجل ان هو يعيش ويتمتع زي هيرودس لما قتل يوحنا المعمدان الصوت اللي كان بيوبخه حاول يقنع هذا الصوت علشان هو يقدر يعيش ويتمتع ودي اصعب حاجه ان الواحد يحاول يخنق كلمه ربنا في حياته او ينهيها من اجل ان ياخد فرصته في الخطيه او فرصته في الشهوه أو فرصته في اللذة كيف تهربون من بيننا جهنم وأكثر حاجة أن هؤلاء الناس بيدينوا أبائهم على خطية قتل الأنبياء بينما هم في واقع الأمر بيتقدموا إلى نفس الخطية لقتل المسيح عشان كده أصعب حاجة إن الواحد فينا يدين حد تاني على خطية هذا الآخر بيسمعها بينما هو في واقع الأمر بيعمل نفس الخطية عشان كده بتبقى دينونته أعظم لما بتتكلم عن واحد انه بينزل نظرة شريرة او ان الواحد ده مش امين او ان الواحد ده مش طاهر او ان الواحد ده كذا كذا كذا لو انت بتعمل نفس الامر سواء بتلك الصورة أو بصورة مختلفة أو بأشنع منها الخطية بتاعتك بتبقى صعبة جدا عشان كده بيقولون أنتم تشهدون على أنفسكم بتحطوا شهادة على أنفسكم بتحطوا دينونة أنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال أبائكم أيها الحياة أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم من تقتلون وتسلمون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة واتكلم السيد المسيح عن الرسل بتوعه وادهم لقب النبوة ولقب الحكمة ولقب الكتبة في البشيرين اللي كتبوا الأناجيل وفي الرسل اللي كتبوا الرسائل وقال لهم ان انتوا هتعملوا فيهم كده هتقتلوا زي ما قتلوا يعقوب وقال لهم ان انتوا هتعملوا فيهم كده هتقتلوا زي ما قتلوا يعقوب وهتصلبوا زي ما صلبوا بولس وهتجلدوا زي ما جلدوا يوحنا وبطرس قصدي زي ما صلبوا بطرس وهتجلدوا زي ما جلدوا يوحنا وبطرس وكله باسم الدين كله باسم الدين عشان كده يقول في مجامعكم مجامعكم المجمع السنهدرين كله باسم الدين ويوم باسم الدين بترتكب جرائم وبيحصل ظلم لما باسم الدين وتحت ستار الدين بتبقى في خطايا كتيرة جدا مدفونة المسيح قال لهم ان انتوا هتعملوا كده وهتتردوا من مدينة الى مدينة ونشوف ده بيحصل فعلا على طول بعد القيامة بعد اضطهاد استفانوس ان كل المسيحيين يطردوا من اورشليم ويبتدوا يقولوا اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الحاصل بسبب استفانوس فجالوا مبشرين في الكلم بالكلمة في الثامرة فالمسيح قال لهم ان انتوا ده اللي هتعملوه في كل اللي هبعتهم لكم كأن السيد المسيح بيؤكد على لاهوته ان هو المرسل للانبياء وللحكماء ان كان سلطان ارسال الانبياء والحكماء والكتمة هو من الله فهو قال لهم ها انا ارسل اليكم وهنا يؤكد على لاهوته وعلى سلطانه انه اله يرسل انبياء وحكماء وكتبه لكي ياتي عليكم كل دم ذكي سفك على الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن مرخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح كل دم سفك من اجل البر كل دم ذكي مات واستشهد وسفك من اجل البر والقداسه وابتدى السيد المسيح كانه بيقول ان كل انسان بيخطئ باسم الدين حقيقي ويطالب بدم كل دم ذكي سفك من اول هابيل الصديق اللي هو اول واحد في تاريخ البشرية قام عليه قايين اخوه قتله وكان سبب القتل ان هابيل كان ايه صديق وبار وقبلت ايه ذبيحته فهابيل مات من اجل بره من اجل قداسته قتل من اجل البر اول واحد في تاريخ البشرية مات كان هابيل الى دم زكريا ابن براخيا وبيهدئ ويحدد انه قتلوه ما بين الهيكل والمذبح هي ان شخصية زكريا ابن براخيا كانت محيرة جدا لمفسرين العهد الجديد مين ده اللي كان يقصده السيد المسيح في ناس قالت ان هو زكريا النبي ابن عدو اللي هو كاتب سفر زكريا لكن طبعا الكلام ده مش صحيح لان السيد المسيح حدد زكريا الذي قتل بين الهيكل والايه والمذبح وزكريا ده كان في ايام الهيكل خربان لانه رجع بعد الايه السابع في ناس قالت ان زكريا ده هو زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمداني بيقول تقليد انه لما هيرودس بعت جنوده يقتلوا الاطفال يوحنا هرب ابنه فجم مسكوه وهو بيكهن في الهيكل وقتلوه لانه خبى ابن يوحنا المعمدان لكن في واقع الامر الرأي الأسلم لا هو ده ولا ده لكن زكريا ده اللي بيقصده السيد المسيح تعالوا نقرا قصته في سفر أخبار أيام الثاني في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 24 في عدد 15 أخبار تاني إصحاح 24 عدد 15 صفحة 700 وخمستاشر صفحة سبعمية وخمستاشر يقول وشيخ يهويداع وشبع من الأيام ومات وكان ابن مائة وثلاثين سنة عند وفاته يهويداع ده كان رئيس كهنة في أيام ملك اسمه يؤاش فدفنوه في مدينة داوود مع الملوك برغم انه ما كانش ملك لكن دفنوه مع الملوك لانه عمل عمل كبير جدا لانه عمل خيرا في اسرائيل ومع الله وبيته وبعد موت يهويداع جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك حينئذ صنع الملك لهم جم رؤساء يهوذا وكلموا يؤاش الملك وقالوا له احنا عايزين نعيش شويه بمزاجنا يعني فسمع للكلام بتاعهم فتركوا بيت الرب وتركوا بيت الرب اله ابائهم وعبد الصواري والاصنام فكان الغضب على يهوذا واورشليم لاجل اثمهم هذا رؤساء يهوذا قالوا الملك له نعبد الاصنام ونعيش في النجاسه وفي الخطيه فربنا غضب عليهم وارسل اليهم انبياء بارجاعهم الى الرب واشهدوا عليهم فلم يصغوا ربنا بعت طيبهم مش عايزين يتوبوا ولبس روح الله زكريا ابن يهويداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب قد ترككم ففتنوا عليه وردموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب قام الشعب ردم زكريا ابن يهويداع ده في بيت الرب ضربوه جوه الهيكل رجموه موتوه لانه قال لهم ان انتوا سبتوا ربنا وبخهم ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله هي باع ابوه معه بل قتل ابنه وعند موته شوفوا زكريا الكهن ده قال ايه لما جه يموت قال الرب ينظر ويطالب يعني دمه ده مش هيروح ايه هدر ربنا شايف وهيطالب بايه بدمي وغالبا زكريا ده ابن يهويدا هو ده المقصود واللي قاله السيد المسيح لان كلمة يهويدا قريبة من كلمة براخيا معناها المبارك من الرب او من المقدس من الرب وكان يقصد السيد المسيح هذه الشخصية وان زكريا ابن يهويدا ده اللي قتل الشعب جوه الهيكل ورجموه لانه كلمهم على البر وبكتهم على خطاياهم فموتوا هذا الصوت اللي كان بيبكتهم على خطاياهم وهو قال ربنا شايف وهيحكم ليا فالسيد المسيح قال لهم من كل دم ذكي سفك من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن براخيا وعلى فكرة التوراة في العهد القديم اللي هو العهد القديم كله ما كانش مرتب زي ما مرتب في ايدينا دلوقتي كان اخر اصفار احنا عندنا اخر سفر في العهد القديم هو ايه سفر مين ملاخي لا اليهود ما عندهمش الترتيب ده اخر سفر في اسفار التوراة في العهد القديم عند اليهود هو سفر اخبار الايام الثاني لانهم حطوا السفر التاريخي في الاخر وبعدين اسفار الانبياء الصغار في النص ما كانش عندهم نفس الترتيب بتاعنا ده الترتيب اللي عندنا ده بتاع البروتستانت فكان اخر سفر في العهد القديم هو سفر اخبار الايام الثاني اللي بينتهي باخر حادثه قتل اخر واحد قتلوه اليهود اللي هو زكريا ابن ايه وهو باع فكان السيد المسيح بيقول لهم ان من اول واحد في الخليقه الى اخر واحد في الاشهار المقدسه عندكم قتل بسبب البر كل ده انا هنظر وهطالب بهذا الايه الدم فلن لكي ياتي عليكم كل دم ذكي سفك من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح وبعدين قال لهم كلمة صعبة أوي الحق أقول لكم أن هذا كله يأتي على هذا الجيل وكان يقصد بالجيل اللي هو عاشر السيد الإيه؟ المسيح وفعلا ده اللي حصل ان اليهود في سنة 70 ميلادية بعد 40 سنة او اقل من الكلام اللي قاله السيد المسيح ده على يد القائد تيتوس الروماني خربت اورشليم وقتل ملايين من اليهود في الحصار اللي عمله تيتوس وفي دخوله لاورشليم وخرابه لاورشليم وللهيكل فكأن السيد المسيح قال لهم ان في مكيال الله ينتظر حتى يمتلئ ثم ينتقم ويعاقب ودي كانت اصعب مواقف السيد المسيح مع البشرية ما شفناهوش ابدا حتى مع المرأة اللي مسكت في ذات الفاعل بهذه القسوة على قد ما كان في تلك القسوة او الشدة او العنف اللي مشمول بالحزن والأسى على النفس اللي مش مدركة خلاصها وحتى وإن كان ذلك بسبب الدين أو بالمظهرية أو بسبب التدين كان آخر كلمة بيقولها السيد المسيح مرثاه لأورشليم يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورادمة المرسلين إليها قد مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدوا أورشليم معناها رؤية السلام أو مدينة السلام كلمة أور يعني قرية أو مدينة سليم يعني سلام عجيبة أن مدينة السلام أو الرؤية أو المدينة التي تعطي رؤية للسلام تكون هي قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها عارفين أن كانت عقوبة الرجم مشهورة جدا عند اليهود واللي كانوا فينا متابعين آخر حاجة في سفر التثنية كنا بندرسها إن لما كان ربنا قال لهم في نبي كاذب يطلع تموتوه إزاي؟ بالرجم تموتوه من بعيد ما تلمسوهوش كانت خطية الرجم دي خطية مشهورة آسف عقوبة الرجم مشهورة جدا بين اليهود زي ما عملوا في استفانوس وما كانوش يقدروا يسلبوا حد يعني ما كانوش يقدروا يسلبوا المسيح لكن كانوا يقدروا يرجموا عشان كده لما دول يسلبوا المسيح كان لازم ياخدوا اذن الرومان القائد الايه الرومان عشان كده قدموه لمين لبيلاطس بعكس استفانوس استفانوس ما تقدمش للوالي او للحاكم استفانوس حكموا عليه انه بيجدف مسكوره بنوه ايه على طول فكانت العقوبه المشهوره والمسموح بها عند اليهود هو الرد لكن لما هم الفيض المسيح ما كانوش يقدروا يسلبوه عشان كده خلوه لبيلاطس الوالي الروماني هو اللي كان يقدر يصدر عليه حكم الصلب راجمة المرسلين إليها كأن سيد المسيح بيتكلم بصيغة المضارع أو المستمر مش اللي ردمت المرسلين إليها هي أورشليم دي هي كل واحد فينا كل نفس فينا كأن المسيح بيقترب لكل نفس فينا وبيبكي عليها نفس هذا البكاء ولا كم من مرة أردت أن أجمع ولم تريدوا كم من مرة هو أراد ولكن نحن لم نريد كلمة يجمع لما كنا بندرس في سفر أشعياء كان بيقول نبوة جميلة جدا عن شخص المسيح المنتظر يقول ويكون عنده اجتماع الشعوب يعني كل الناس تتجمع عنده في شخصه هي دي ارادته ان الكل يجي يتجمع عنده يجي يتجمع تحت جناحيه يتجمع في حضنه في محبته يتجمع في عنايته في رعايته في حفظه كأن صلب المسيح عايز كل نفسه فينا تيجي تتجمع عنده تحته تحت جناحيه ده كان اشتهاء داوود في الميامير تلاقيها مليانة بهذا المثال وتحت جناحيه ايه تعتصم وفي وسط منكبيه يظللك تلاقي آيات كتيرة جدا بيتكلم داوود عن ان هو تحت جناحيه المسيح يظللك بجناحيه فلا تضربك الشمس ولا تحرقك بالنهار ولا القمر بالليل يظلل على يدك اليمنى ثم يقول يا الله إلهي إليك أذكر يقول لي تحت ظل جناحيك أحتمي منظر الدجاجة وهي مغطية وحجم الفراخ بتاعتها تحت جناحتها تديها دفء تديها رعاية تديها حب تديها حنان تديها حماية كل مرة يقترب المسيح من كل نفس شوف المسيح يقول كم مرة كم مرة يعني ايه مرات كتيرة مرات كتيرة بيقترب المسيح من اورشليم ومن كل واحد فينا مرات كتيرة بيقول له تعالى خش تحت جناحية تعالى خد حماية تعالى خد راحة تعالى خد حلم كم مرة يا ده انت يا ربي عندك صبر انك في مرات كتيرة بتدعوني بالرغم ان في مرات كتيرة لم اريد لكن في مرات كتيرة بتصبر عليا وبتطول بالك عليا كم مرة اردت ولم تريده حلاوة المسيح انه ما بيفرضش نفسه على حد عايز تيجي تعالى بإرادتك وبحريتك هو يريد ولكن تبقى إرادة الإنسان زي ما بيرسموها المسيح واقف يخبط على الباب والباب ملوش أكرة من بره إرادتك إنك تفتح من الداخل ويمكن بعض الصور اللي بتمثل المسيح واقف على الباب يقرع تبص تلاقي بلبقاته فيها قدام الباب تلاقي فيه حشايش كتيرة طالعة حشايش دي دليل على ايه؟ انه بقاله وقت كتير بيخبط محدش فتح دخل وعدى لانه لو حد بيدخل ما كانش يبقى فيه حشائش كانت الحشائش دي تموت كم من مرة في مرات متكررة وفي مرات سخية بنعمته يقول الإنسان تعالى تحت جناحية تعالى خش في حمايتي لكن مسكين الإنسان اللي إرادته مضروبة بسبب الخطية لأنه متعلق في شهوة ولا متعلق في شخص ولا متعلق في خطية ولا متعلق في عادة ولا متعلق في فكرة ولا متعلق في ذاته ولا متعلق في كبريائه ولا متعلق في أمانيته يقول له لا مش عايزك قد لا يقولها بلسانه لكنه يقولها بداخله عجيب المسيح في صدره انه يقف ينتظر كم من مرة اردت ولم تريدوا هي دي عمق الخطية أن نكون إننا لا نريد رد متعمد لحب المسيح هي دي الخطية مش الخطية إن أنا بكذب أو بسرق أو بزني أو بعمل كده دي المظهر الخارجي لكن الخطية في عمقها هي رفض متعمد لحب المسيح كم من مرة أراد ونحن لا نريد لا نريد لأننا نبحث عن مزاجنا الشخصي عن شهوتنا عن راحتنا كم من مرة يريد أن يقدم لنا حب وحماية وعناية ودفء نحن نقول له حبك ده ما بينفعش ما بيغنيش عايزين جنس عايزين أكل وشرب عايزين عواطف بشرية عايزين عايزين عايزين ده اللي بينفعنا إن كانت الخطية هي تعمد في رد ذلك الحب المرفوض أو المرجول باستمرار بقول لهم أنتوا اللي اخترتوا كده كم مرة أنا أردت وأنتم لم تريدوا وما بيتكم يترك لكم خرابا لأنكم ما خدتوش رئيس الحياة من رئيس الحياة فتلتموه فلا يبقى بعد رئيس الحياة إلا الخراب كان فعلا دي آخر يوم بيكون فيه السيد المسيح في الهيكل من ساعة ما غادر هذا الهيكل وكان في خراب روحي لأن ابتلت الذبائح كلها في موت السيد المسيح إلى أن تم خرابه الفعلي في سنة 70 ميلادية لحد الوقت لم يكن هناك قيام بذلك الهيكل بالرغم بحكم عن المحاولات العديدة اللي حاول اليهود فيها بناء الهيكل مرة أخرى لكن ما قدروش يبنوه وعشرين سنة بيحاولوا يبنوا هذا الهيكل لكن هذا الهيكل خراب أنه ليس فيه المسيح وأن يقول لكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب مش هتشوفوني تاني لغاية ما تقولوا مبارك الآتي باسم الرب هي أن الآية دي ليها معنيين المعنى الفعلي متى ما كانش بيرتب الأقوال بالترتيب الزمني لكن كان بيرتب الأقوال بترتيب المواضيع والأحداث هو ان السيد المسيح قال الآية الأخيرة دي قبل دخوله لأورشليم يوم جمعة ختام الإيه؟ الصوم وهم رددوا الآية دي في يوم أحد الإيه؟ الشعبين ده على حسب بشارة معلمنا لوقا لكن أيضا السيد المسيح يقصد شيء بالآية ده هي إن اليهود مش هيشوفوه خالص الا لما هيقولوا مبارك القاتل باسم الرب في مجيء التاني وهم عارفين ان من علامات المجيء التاني زي ما بولس الرسول قال ان اليهود يؤمنوا بشخص الايه المسيح وزي ما جاء زكريا يوسع انظروا الى الذي طعنوه ويبكون عليه وينوحون عليه وفي إشارة خفية لقبول هؤلاء بشخص السيد المسيح وكانت المواجهة النهائية ما بين السيد المسيح وما بين الكتبة والكرسيين وما بين كل جماعات أو رعامات التدين الشكلي أو الظاهري اللي كان موجود عندهم ومن هذه اللحظة يبتدي السيد المسيح يختم أحاديثه مع التلاميذ هنشوف في إصحاح 24 نبوات نهاية العالم وخراب الهيكل وبعد كده يكلمهم سر العشر ربان وبعد كده يصمت صمتا نهائيا حتى لما كانوا بيحاكموه ما بيتكلمش حتى لما يبيع عند بيلاطس لم يكن يفتح فمه بكلمه لأنه كان يحمل هذا الأسى والحزن لكل نفس أراد أن يجمعها ولكنها لم تريد أن تجمع أرادت أن تكون مستقلة بذاتها عشان كده جميل جدا مش إن احنا نبص لليهود ولكن إن احنا نبص لنفسينا ونقول لربنا نكون في مرات كتيرة يا رب ضد إرادتك ونقابل هذا الحب بالرفض لان احنا نفضل في اوقات مزاجنا الشخصي او لذتنا الجنسية او لذتنا الجسدية على ان احنا نكون تحت جناحيك يا ريت تكون طلبتنا ان احنا نقول لربنا اشفي الارادة المبروزة اللي فينا او الارادة الميتة او الارادة المنحرفة او الارادة النجسة او الدنسة بقول لربنا ادينا إرادة من إرادتك أن تتقابل إرادتنا مع إرادتك وألا يكون فينا خراب لكي لا ينبع منا هذا الخراب لكن نتمتع بخلاص هذا الآتي باسم الرب المرة الجاية إن شاء الله نبتدي نتكلم عن خراب الهيكل وعن علامات مجيء السيد المسيح مرة ثانية ولرب المجد دائما ابدا وكمل يوم علمنا متى اصحاح 24 بسم الله الرحمن الرحيم قل سبحان الله الامين انجيل علمنا متى اصحاح 24 على الرحمن ثم خرج يسوع على مدى من الهيكل فتقدم تلميذه لكي يروه ابنه في الهيكل فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه الحق أقول لكم أنه لا يترك ها هنا حجر وحجر لا ينقض وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئكم انقضاء الظهر فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أما هو المسيح ويضلون كثيرين وسوف تسمعون بخروج أخبار قليل انظروا لا ترتاعوا فأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس منتهى بعد لأنها تكون أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وبلاغا في أماكن ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع فلئذ يسلمونكم إلى بيكم ويقتلونكم وتكونون مجرمين من جميع الأمم لأجل اسمي وحينئذ يعرف الكثيرون وسيسلمون بعضهم بعضا ويضربون بعضهم بعضا ويكون أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين ولكثرة الإثم تبرز محبة الكثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز بشارة الملكوت هذه في كل مسكون شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال المجل قائمة في المكان المقدس يوفق القارئ فحينئذ يهرب الرجل في الوهيبية إلى الجبال والذي على السطح لا ينزل ويأخذ من بيته شيئا والذي في الحقل لا يرجع إلى ورائه ويأخذ ثيابه ويغلب للحضانة والمرضعات في تلك الأيام صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت لأنه يكون حينئذ ضيق عظيما لا يكون لم يكن مثله من ابتداء العالم إلى الآن ولم يكن ولو لم تكسر تلك الأيام لم يخلص بشر ولكن أجل المختارين تكسر تلك الأيام حينئذ إن قال لكم أحد قيادة المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيكون سخاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعذائك حتى يضلوا لو أنتم المختارين أيضا فأنا قد سمحت وأخبرتكم فإن قال لكم قالوا لكم هذه لا تضروا فلا تفعلوا فهو في المتابع فلا تصدقه لأنه كما أن الباس يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا نبي ابن الإنسان لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور وللوقت بعد تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء حينئذ تميح جميع قبائل الأرض ويبصرون أن الإنسان أكلا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيرسل ملائكته بصوت عقلوك عقلوك عظيم الصوت فيجمعون مختاريهم من الأربع الراش من أقصاء السماوات إلى أقصائها فمن شجرة التين تعلم المثل من كسر غصنها رأسا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصوت قريب فكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب حق أقول لكم لا نمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول وأن ذلك اليوم تلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده ولما كانت أيام الوقت ذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان وأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الخلق ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان حينئذ يكون اثنان في الحق تؤخذ الواحد يؤخذ الواحد ويترك الآخر اثنتان تطحنان على الرحم تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى والنيل لله إلى الأبد والأمين شفنا المرة اللي فاتت حديث السيد المسيح والأولاد اللي صلها على الكتبة والفريسيين وبعدين ختم هذا الحديث ببكائه على أورشليم ببكائه على النفس اللي رفضت أن هي تخش تحت جناحاته لما قال لهم كم من مرة أردت أن أجمع بنيتي كما تجمع الدجاجة اقتراحها تحت جناحيها ولم تريدوا ولا بيتكم يترك لكم خرابا وكانت آخر كلمة قالها السيد المسيح كان هو كان فيبرى بيتكم يترك لكم خرابا وبعدين على طول في الساعة 24 يقول ثم مضى من الهيكل ودي كانت آخر مرة السيد المسيح يكون فيها في الهيكل اللي هو يوم الثلاث من الأسبوع الأولاني كانت آخر كلمة قالها لهم بيتكم يترك لكم خرابا وخرج من الهيكل واتجه نحو البيت عمه وبعدين هم ماشيين في السكة التلاميذ يرووا الأبنية بتاعة الهيكل وعظمتها ومجدها وضخامتها وفخامتها فراح قال لهم لا يطلق حجر على حجر إلا وينقل فنحن سألنا سؤال هو في واقع الأمر ثلاث أسئلة متى يكون هذا وما هي علامات علامات خراب أورشليم علامات انقضاء الظهر علامات مجيء السيد المسيح الثاني ويمكن لو حبينا ندي عنوان لإصحاح 24 ده يعني زي ما بيسموه دلوقتي هو حديث الساعة نقدر نديله عنوان المجيء التاني أو الموضوع اللي بيشغل بال الناس باستمرار المستقبل إيه اللي هيحصل بكرة زي ما احنا شايفين ان في اراء كتيرة خصوصا اليومين دول بتتكلم عن مجيء المسيح الثاني وعن علامات هذا المجيء والانقضاء الظهر ايه اللي هيحصل بكره وايه اللي هيتم امتى هيجي يوم القيامه اسئله كتيره يمكن الناس بتقعد تتبحث فيها وطوائف معينه بتتكلم وبتخبر عن هذا المجيء بتواريخ معينه واشخاص معينه لكن كان رد السيد المسيح الواضح واللي لازم ناخد بالنا منه قوي هم سالوه امتى وايه العلامة سيد المسيح اتكلم عن ايه عن العلامات لكن ما اتكلمش عن الزمن ما ادهمش اجابة عن امتى لكن ادهم اجابة عن ما هي علامات المجيء التاني ويمكن لما تقرا في سفر اعمال الرسل في اول اصحاح ثم كرروا عليه نفس السؤال قبل ما يصعد وقالوا له هل في ذلك الوقت ترد الملك لإسرائيل لأن كان عندهم يعني معنى ملكوت إسرائيل أو ملكوت السماوات إن هو ده النبي الثاني فلهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآية في إيه؟ في سلطانه يبقى لازم الآية دي تبقى واضحة جدا في ذهننا ليس لنا أن نعرف الأزمنة كل الاضطهادات اللي بتتقال وكل الاضطهادات اللي بتحصل هي الصح ولكن هي مجرد آراء ومحدش يقدر يجزم لأن كلمة السيد المسيح واضحة للإنسان ليس لك أن تعرف الأزمنة ولا الأوقات لكن المسيح زي ما انتم شايفين نقل التلاميذ للعلامات مش علشان يشبع شهوة حب الاستطلاع والمعرفة اللي في الناس تملي كده تبص تلاقي يعني ان الناس عندها شهوة حب الاستطلاع والمعرفة عن الغيب والغيبيات وايه اللي هيحصل بكرة يعني تلاقي كل الناس صحصحت كده لو هنتكلم واقول لكم شوية خرافات كل الناس تصحصح لكن المسيح قال لهم العلامات مش عشان يشبع شهوة حب الاستطلاع اللي فيهم قال لهم على علامات عشان ما يضلوش علشان محدش يخدعهم عشان ينقلهم في الاخر لنقطة الاستعداد لهذا المجيء فهو مش المهم اعرف امتى لكن المهم ان انا اكون مستعد لهذا المجيء وان انا لا اخدع من احد ايا كان هذا الاحد في علامات المجيء عشان كده السيد المسيح ركز بصورة جبارة جدا على علامات المجيء بينما رفض رفض تام ان هو يقول لهم متى يكون هذا حقيقة ان لو حبينا ندي عنوان للاصحاح ده هو اللي بيتكلم عن المستقبل فالمسيح بيتكلم فيه عن حاجة اسمها يوم الرب اسمعوا التعبير ده يوم الرب يوم الرب لما تقرا في نبوات العهد القديم واسفار العهد القديم وفي فكر اليهود كان يوم الرب ده حاجه جباره جدا وكان اليهود يقسموا الزمن الى قسمين الظهر الحاضر او الزمن الحاضر ده قسم اللي الوقت اللي احنا بنعيش فيه او الانسان بيعيش فيه والظهر الآتي أو الزمن الآتي الحاجة اللي جاية الملكوت اللي جاي وكان يفصل ما بين الظهر الحاضر والظهر الآتي يوم واحد بس اللي هو يوم الرب عشان كده مثلا اسمعوا او اللي فيكم بيقرا في العهد القديم نبوات كتيرة بتتكلم عن يوم الرب سفنيا النبي يتكلم عن يوم ظلام ويوم ضباب ويوم قتام ويوم زوبعة ويوم عاصف يوم الرب يوم الرب اللي بيعتبروه كبار الربيين او معلم اليهود هو اليوم اللي فيه ربنا يتدخل مباشرة في تاريخ البشرية اللي ربنا يعلن نفسه بصورة واضحة في تاريخ البشرية فيفصل الزمن إلى الظهر الحاضر أو الزمن الحاضر والظهر الآتي أو المستقبل فهم طلبوا منه إنه يعرفوا الحقيقة إن السؤال بتاعهم كان يعرفوا إن كل الأحداث إن الثلاث حاجات دي حاجة واحدة لما المسيح قال لهم لا يترك حجر على حجر الا لا ينقض في هذا الهيكل كان في ذهنهم ان الهيكل هيخرب ومعنى ان الهيكل يخرب يبقى ان العالم انتهى ده كان في ذهن التلاميذ وفي ذهن اليهود ان الهيكل يخرب يعني العالم كله ينتهى يبقى المجيء الثاني حاجه واحده فكان في ذهنهم خراب الهيكل ومجيء المسيح الثاني وانقضاء العالم كل ده حاجة واحدة لأن في ذهن اليهود أو زي ما في كتب التلمود بتاعتهم بتقول بتقول عبارة عجيبة جدا أن العالم خلق من أجل الهيكل يعني الكون ده كله مخلوق عشان الهيكل فإذا انتهى الهيكل يبقى إيه؟ انتهى العالم لان العالم مخلوق من قبل الايه الهيكل عشان كده كان الهيكل عندهم حاجه جباره جدا وعظيمه جدا فكان في ذهن التلاميذ ساعه ما سالوا السؤال ان كل الامور دي حاجه واحده لكن خلاه ان السيد المسيح بيتكلم عن موضوعين في هذا الاصحاح عن خراب اورشليم اللي تم سنة 70 ميلادية على يد القائد الروماني تيتوس وكان بيتكلم عن المجيء الثاني بتاعه في يوم الدينونة عن انقضاء العالم والحقيقة ان خراب اورشليم كان رمز لانقضاء العالم او في اشارات مخفية لنهاية العالم ومجيء يوم الدينونة عشان كده هتلاقوا ان الايات متداخله بعضيها مع بعض فاوقات كان يقصد السيد المسيح بايات من الاصحاح 24 ده انه يتكلم عن خراب الهيكل وفي ايات اخرى كان يتكلم عن مجيء الثاني للدينونه وكان خراب الهيكل رمز واشاره الى نهايه العالم لكن تعالوا تخيلوا كده المنظر المسيح طلع من الهيكل وغدروا لأنه قال لهم بيتكم يترك لكم خرابا ولما غادر الهيكل غادر مجد الهيكل وساب الهيكل ده خرابة لأن مجد الهيكل هو في شخص المسيح وكأنه بينطبق عنه نفس الكلمة اللي اتقالت بالعبرية زمان إيخابور اللي فيه تفاكر أيام شموئيل النبي لما كان طفل ايام علي الكاهن لما الفلسطينيين هجموا واخذوا تابوت الايه العهد واتقتل ولاد علي اهم نطقوا بكلمة ايخابود يعني زال المجد زال المجد ليه لان التابوت اتاخد ايه منهم فلما المسيح فارق الهيكل زال مجد هيكل العهد القديم قال لهم يترك لكم خرابا لكن ظل المسيح ملتصق بالتلاميذ وهم خارجين وبرضك عشان تتخيلوا المنظر القدس او اورشليم هي عباره عن جبلين عاليين جبل ناحيه الشرق اسمه جبل الزيتون وجبل ناحيه الغرب اسمه جبل سهون او جبل المريه اللي عليه الهيكل يفصل الجبلين دول وادي اسمه وادي قدرون وجنب وادي قدرون وادي تاني اخر اسمه وادي ابن همون او وادي جهنم واللي يقف على الجبل ده يشوف كويس جدا بعينيه اللي على الجبل الايه التاني المسافة قريبة جدا بالعربية خمس دقايق ممكن ماشي حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة كان مسيح كان على الجبل الغربي اللي عليه الهيكل نزل من على الجبل ده لما ترك الهيكل قال لهم وهذا بيتكم